في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني وأخواتي في الله بدون مقدمات تخيل لو تخيل لو سافرت أي بلد من البلاد بلد بعيدة وعندك مهمة ما انتش عارف هي طويلة ولا قصيرة ما انتش عارف هتعمل إيه البلد ما فيش حد في انتظارك فيها وانت نازل مش عارف الفنادق مش عارف هتسكن فين مش عارف هتاكل قد ايه الفلوس اللي معاك قليله تخيل التوتر اللي انت فيه والقلق اللي انت هتبقى فيه وانت واقف في البلد لقيت مكالمه جايه لك مين اللي عارف نمرتي هنا هو في مخلوق يعرفني في البلد ديت قال اوه مين لقيت واحد بيقول لك انا صاحبك فلان صاحبي فلان وصديق عمري انت ايه اللي جابك هنا قالك انا قاعد في البلد دي وعارف كل حاجة فيها وانا مش هسيبك طول ما انت فيها وهعرفك كل حاجة فيها تخيل فرحتك قد ايه بالموقف ده ده موقف من مواقف الدنيا يا اخوانا اذا كانت دي فرحتنا موقف من مواقف الدنيا امال فرحتك لو ده حصل معاك يوم القيامه لما وانت لسه طالع وسط الظلمات والشمس على بعد ميل والكل حافي والكل عاري وتلاقي واحد بيقول لك انا صاحبك القرآن انا صاحبك القرآن اللي كنت مصاحبني في الدنيا انا مش هسيبك النهاردة انا مش هتخلى عنك النهاردة انا معاك طول الخمسين الف سنة النهاردة تخيل هتبقى فرحتك بالقرآن شكلها ايه طب تخيل بقى حزن اللي جنبك اللي القرآن ما قالوش انا صاحبك هيقول له انا انا النهاردة ماليش صاحب انا يوم القيامة ماليش صاحب يا ريتني صاحبت القرآن يا ريتني بدل ما كان حياتي كلها فراغ وحياتي كلها كلها فطور وحياتي كلها ملاش معنى يا ريتني مليت حياتي بصحبه القران يا ريتني ما سبتش القران انا فاكر مره بعد الثوره اول مره نزلت الصعيد والصعيد بيطرح لها بطياره اول مره وانا راكب الطياره طب انا حاسس ان انا رايح دوله تانية طب وانا هروح هناك فين طب والصعيد دي كام محافظه طب انا انا رايح قلقان جدا ومتوتر جدا نزلت من المطار خلصت الورق خارج من بابه المطار مش عارف انا رايح فين لقيت عربيه في انتظاري ولقيت ناس مستنيني وانا من على باب المطار ركبت العربيه قمت ماشي قلت يا لو ده يوم القيامه لو اللي حصل ده يحصل يوم القيامة وانت لسه قايم كده ومبعوث في يوم القيامة ما انتش عارف هتروح فين وهتعمل ايه انت قدامك فرصة مش ان يوميها واحد يبقى في انتظارك انت قدامك فرصة مش ان يوميها تبقى عربية وموقف في انتظارك انت قدامك فرصة ان القرآن يبقى في انتظارك تخيلوا يا اخوانا انا صاحبك القرآن يا فرحة اللي هيسمع الكلمة ديت يوم القيامة ربنا يجعلنا من اللي هيسمعوها ربنا يجعلنا من اهل القرآن ربنا يجعلنا من اصحاب القرآن هدف السلسلة دي سلسلة القرآن حياتي القرآن حياتي ان القرآن يا اخوانا يبقى حياتنا بحق وحقيقي الشكوى اللي بنسمعها كتير دلوقتي انا بعد رمضان وقعت في معصيه ليه انا بعد مواسم الطاعه كبيره بقى في معاصي ليه عارف ليه لان ما خرجتش على حاجه لانك خرجت من حصن طاعه اسمه رمضان على الهوا مفيش حاجه لو انت قعدت ما بين حصن طاعه وحصن طاعه فتره من غير حاجه الشيطان هينشك في الحته دي لازم تخرج من طاعه على طاعه وهو ده هدفنا الليله باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نخرج من رمضان على حاجه كنا في حصن القران في رمضان نرجع تاني لحصن القران ونرجع نرجع نعيش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن حياتي يا ترى يا اخوانا واحنا بنحاول الليلة ان احنا نشتاق لكلام ربنا واحنا بنحاول الليلة ان احنا نشتاق لقيام الليل بالقرآن بين ايدين ربنا واحنا بنحاول الليلة ان احنا نبكي من كلام ربنا واحنا بنحاول الليلة ان احنا نبقى من اهل الملك اهل القرآن واحنا بنحاول الليلة ان احنا نقيم علاقة جديدة مع كتاب ربنا واحنا بنحاول كل ده يا ترى هنشوق نفسنا بايه تخيلوا يا اخوانا هنشوق نفسنا بايه الليلة موضوع غريب جدا هنشوق نفسنا بخريجي مدرسة القرآن هو ده الموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه الليلة قبل ما اكلمك عن القرآن لا لا لا لا, لا. انا هكلمك عن اللي اتخرجوا من مدرسة القرآن دول مين ووصلوا لربنا ازاي و- و- وت- واترفعوا في الدنيا وفي الاخرة ازاي انا قبل ما اكلمك عن القرآن هكلمك عن خريجوا مدرسة القرآن خريجوا مدرسة القرآن اللي هم الصحابة خريجوا مدرسة هذا الكتاب العظيم يا ترى يا ترى يا اخوانا لما قبل ما اكلمك عن جامعة هارفارد اجيب لك ناس اتخرجوا من جامعة هارفارد ده بقى وزير في بلده وده بقى رئيس حكومة في بلده وده بقى Nobel winner بعد كده وده وده وده وده اشتغل رئيس multinational group بيدوله كذا مليون دولار في الشهر وده فانت تقول ايه هارفارد دي انا نفسي ادخل هارفارد عايز تدخل هارفارد هارفارد ليها تمن بقى ولازم تتعب عشانها اهو ده هنتكلم الليله عن خريجي مدرسه القران اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هو احنا بنتكلم عن الصحابه مش عايزين ننبهر بالصحابه احنا عايزين ننبهر باللي عمل الصحابه عارفين لما واحد مثلا شخصيه تطلع فجاه في المجتمع ف... وتبهر المجتمع فواحد يقول يا اخوانا فوق وده صناعه امريكيه ده امريكا هي اللي عاملاها انا عايز لما ننبهر بالقران نقول لبعض فوقوا يا جماعه ده القران لما ننبهر بالصحابه نقول لبعض فوقوا يا جماعه ده القران هو اللي عملهم ده القران هو اللي عمل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اللي عمل الصحابة هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى هو القرآن وعايزين نقف وقفة مع كتاب ربنا القرآن رب جيل ملوش زي في تاريخ البشرية يلي مبهورة بجين فوندا شفتيها لو غسلت شعرها وشها انبهارك كله هيروح انما انت مش مبهورة باسماء بنت ابي بكر اللي القرآن صنعها اللي كان عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع وتطلع جبل تمشي له 5 كيلو متر وبعد كده تطلع ساعة ونص طالع غير مسافة النزول عشان تودي الاكل في مخاطره شديده تودي الاكل لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ولابو بكر الصديق اسماء بنت ابو بكر بعدها هجرت لحد المدينه المنوره 500 كيلومتر وولدت على ابواب المدينه المنوره سيدنا عبد الله بن الزبير اسماء بنت ابي بكر مين اللي مبهر يا اخوانا يلي مبهور بسيلفستر ستالوني اللي قاعد يلاعب آه، شويه لعب وموميات made in China اصلا وكلها كلام تمثيل في تمثيل ومش مبهور بالبراء بن مالك اللي في معركة اليمامة رمى نفسه من فوق الحصن في حركة استشهادية مفيش جندي مهما كان شجاع في التاريخ قدر انه يعملها وكانت حركة سبب في الفتح وفي النصر في ذلك اليوم يلي مبهور بكريستيانو رونالدو وبميسي وبريكاردو وبكل ال- الطائفة دي دول مبهرين في الكاميرات بتاعة الملعب بس اول ما بيخرجوا بره الملعب مفيش حاجة خالص انما اللي مش مبهور بأسامة بن زيد اللي كان عنده 17 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام اختاره قائد اول جيش اسلامي هيروح يحارب القوة العظمى الاولى في العالم الروم يلي مبهور بنابليون بونابرت وعبقريته نابليون بونابرت كان بيقول انا قدوتي في الحياة خالد بن الوليد الكنوز دي يا اخوانا اللي رباها القرآن المعجزات دي يا اخوانا اللي رباها القرآن النماذج المهولة ديت دول خريجوا مدرسة القرآن يلي عايز تبقى بطل يلي عايزة تتعلمي التضحية اعظم لذة في الوجود كله انك تضحي عشان ربنا يلي عايز تتعلم المجاهدة يلي عايزة تتعلمي التوبة يلي عايز تعالج الفتور يلي عايز عايزين تبقوا زي الصحابة لازم تدخلوا نفس الجامعة اللي دخلها الصحابة جامعة القرآن جامعة القرآن هي ديت اللي خرجت هؤلاء النماذج كانت بنت روسية غير مسلمة واتجوزها شاب مصري مسلم ولكن مسلم في البطاقة هي لما اسلمت بعد الجوازة منه التزمت التزام حقيقي باخلاق الدين وتعاليم الدين فمرة ولقته ملوش دعوة بالدين خالص فمرة وهي بتتشكل معاه فقالت له لما لقت ما, ما بيعملهاش باخلاق الدين خالص قالت له اقتنعوا انتوا الاول بالاسلام قبل ما تطلبوا من الدنيا انها تقتنع بالاسلام اقتنعوا انتوا الاول بدينكم عايزين نقتنع بديننا يا اخوانا ليه اللي كان يبص للصحابة كان يدخل في الاسلام ويحب الاسلام واحنا اللي يشوف احوالنا يكره الاسلام حتى لو مسلم جديد يقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين ليه يا اخوانا لان الناس دي عاشت عشان ربنا واحنا عشنا عشان الدنيا عايزين نبقى زيهم بقى كنت قرأت مقال زمان اسمه ماذا لو كانت أهرام مانشستر فالمقال شدني العنوان بتاعه فلقيت الكاتب يكتب عن ايه بيقول لك أهرام الجيزة اللي عندنا دي لو كانت عند انجلترا في مانشستر كانت انجلترا كسبت من وراها مليارات قد ايه لو عرفت تسوقها سياحيا فهو بي يعني يعني بفكر الكاتب بيقول ان احنا مش عارفين نسوق للي عندنا عندنا كنوز بس مش عارفين نسوق لها هم ما عندهمش ما عندهمش تاريخنا بس هم مش احنا مش عارفين نسوق زيهم هو ده اللي انا بقوله تخيلوا لو مصعب بن عمير ده كان عند امريكا تخيلوا لو معاذ بن جبل اللي علم كذا دولة في الكرة الأرضية ده كان عن إنجلترا تخيلوا لو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب دول كانوا عند أوروبا ولا أمريكا يا إخوانا يا جماعة كانوا نشروا تاريخهم في العالم كله كانوا تب- اتباهوا قدام الدنيا كلها بالتاريخ ده واحد يعني مش عارف اسمه لابتيت ولا حاجة واحد فرنساوي وكان أبحر من فرنسا لأمريكا أيام الحرب الأهلية الأمريكية مناصرة لأمريكا عملوا له تمثال في أمريكا لافتت ده عملوا له تمثال في أمريكا سبحان الله العظيم ما عندهمش تاريخ لو عندهم اللي عندنا لو عندهم النماذج اللي عندنا أول حاجة عايزين نقولها إن القرآن بنى نماذج لا يوجد لها مثيل في تاريخ البشرية خريجوا مدرسة القرآن مش عايزين ننبهر بالصحابة ننبهر بالقرآن كتاب الصحابة كتاب حياة الصحابة وبطولات الصحابة ده يبهرك باللي ربى الصحابة يبهرك باللي طلع الصحابة واللي خرج الصحابة القرآن ربى أبطال أبطال في الجهاد أبطال في التضحية أبطال في مجاهدة النفس أبطال في التوبة أبطال في نصرة الإسلام أبطال في كل حاجة ربنا بيرضى عنها عايزين نتكلم عن بطولة الصحابة عن بطولة خريجي مدرسة القرآن أبطال في إيه؟ أبطال في المجاهدة وأبطال في التضحية يعني إيه التضحية يا إخوانا؟ عارفين معركة اليمامة لما مسيلمة الكذاب كان جايب 40 ألف مرتد بيحارب المسلمين بيهم لو كان مسيلمة كسب في المعركة ديت كان الإسلام خسر نص الجزيرة العربية وممكن ما كانش يقدر يقوم قائمة للإسلام تاني في الجزيرة العربية بنفس المنظر تخيلوا مسيلمة الكذاب لما بدأت المعركة مع جيش خالد بن الوليد كانت النصر الأول لمسيلمة الكذاب المسلمين كانوا هيجنوا من ال ال الإسلام هيضيع قدام عينينا ونحن أحياء سيدنا أبو دجانة اللي كان عمل أول عملية استشهادية في حياته لما ترس النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه في غزوة أحد وتلقى هو السيوف والسهام ولكن نجا وعاش يعمل تاني عملية استشهادية في حياته ويرمي نفسه من فوق باب الحصن بتاع الحديقة اللي استخبى فيها المرتدين وينزل من الحضيق من الباب رجله تنكسر ويموت شهيد يموت شهيد في ذلك المكان الرهيب موتى مين يحلم بها مننا دلوقتي موتى مين ينال شرفها دلوقتي موتى مين ممكن يوصل لها مننا دلوقتي البراء بن مالك هو اللي حاول المحاولة الثانيه ورمى نفسه من فوق باب الحصن كان عادي عندهم ان هم يضحوا بحياتهم عشان الاسلام الباب ده هو اللي واقف في طريق الاسلام الباب ده لازم يتشال الباب ده لازم يتفتح حتى لو على جثتي الباب ده لازم يتفتح باي ثمن يرمي نفسه البراء بن مالك وهو اللي ربنا يفتح على ايديه باب الحصن من جوه ع- عمار بن ياسر كان واقف يومها واذنه تذبذب ودنه اتقطع وعادت ودنه مربوطه براسه بحته جلده فهو بيتكلم ودنه قاعده تروح وتيجي وهو يصرخ في المسلمين امن الموت تفرون امن الموت تفرون ام عماره ام عماره المراه اللي مسكت سيف يوميها ام عماره يا اخوانا اللي كانت بتدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد ام عماره كانت بتقاتل في سبيل الله باذن الله ولكن كان في طار كمان بينها وبين مسيلمه الكذاب اللي قتل ابنها حبيب بن زيد اللي قطعه حتت كل ما يقطع حته يقول له اتشهد ان محمدا رسول الله يقول له اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول له اتشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع منه يقطع منه لحد ما قتله ممزق ام عماره هي اللي قتلت مسيلمه الكذاب يوميها زيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب قال في وسط المعركه لما لقى الوطيس بيشتد قال لهم عضوا على اضراسكم كل واحد يعض على دراسه ويقفل بقه ليه فوالله لا اتكلم حتى ينصرنا الله والله ما انا ناطق الوقت ده مش وقت كلام كل واحد يقفل بقه محدش يتكلم محدش محدش يعمل اي شيء غير انه يقاتل بكل قوته الوقت ده وقت شغل الوقت ده وقت تضحيه في سبيل الله احد الانصار لما اصيب اصابه شديده نقلوه مع الجرحى للمع... للخيمه بتاعه الجرحى وهو بيعالج فسمع حطمه شديده وسط المسلمين يعني ايه حطمه يعني مجموعه كبيره من المرتدين قاموا هاجمين مره واحده في جزء فعملوا صوت عالي فقال وأنت في الدنيا وانت عايش المسلمين يعيشوا الخطر ده خرج من الخيمة زحف وظل يقاتل زاحفا حتى استشهد ايه ده بيقاتل زاحف ايه يا اخوانا ده ايه يا اخوانا النماذج دي بيقاتل وهو بيزحف في سبيل الله سبحانه وتعالى القرآن علمهم التضحية القرآن علمهم ان هم مهما كان ومهما كان الثمن لازم يفضلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة بتعجب وكل انسان يقرأ هذه الاخبار بيتعجب لما جعفر بن ابي طالب في البخاري يقول لك قتل واخذ بضع وتسعين طعنة كلها من وجهه يعني انا مش قادر أت- يعني ايه انسان يستحمل ما يقعش غير بعد 95 طعنة سيف ازاي هو يعني ده معناه انه كان بيحارب كام واحد اصلا يعني جعفر كان بيحارب يا اخوانا المسلمين كانوا 3000 والروم 300000 يعني 1% خالد بن الوليد كسر في ايده تسع سيوف يعني اكتر من البطوله اللي هو عملها هو كان بيحارب كام عشان يتكسر تسع سيوف في ايده تخيلوا دلوقتي جندي في معركه يتكسر في ايديه تسع رشاشات تسع رشاشات ده يعني عمل ايه وحارب قد ايه وضرب نار قد ايه واتحارب قد ايه وكان بيواجه كام واحد بطولات وتضحيات من اجل الدين من اجل الدين اللي صنع التضحيات دي هو كتاب الله كتاب الملك سبحانه وتعالى في غزوه بدر عبد الله بن ابي ما كانش معاه فلوس يجيب سلاح ويخرج باع هدومه باع هدومه لليهود عشان يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام صحابي تاني بيقول له يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغماد لسرناه وراءك برك الغماد ده منطقه في الجزيره العربيه كلها صخور بركانيه والابار اللي فيها ما فيش فيها اي ميه يعني مهلكه يعني مهلكه المهالك بيقول له لو خ- دخلت في بينا وسط البراكين يا رسول الله عليه الصلاه والسلام احنا وراك ايه الثبات ده ايه التضحيه ديت ويوم الهجرة عبد الله بن جحش ساب بيته أبو جهل خده ساب فلوسه أبو جهل خدها صهيب الرومي ساب ماله المشركين خدوه أبو سلمة ساب مراته وابنه وخرج مهاجر في سبيل الله ليه عشان يفضل ورا النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يسيبش النبي عشان يفضل متبع النبي عليه الصلاة والسلام تضحيات يوم أبو بكر الصديق وقف وقال أينقص الدين وأنا حي النهاردة فلنطين طلعت وإحنا أحياء النهارده غزه النهارده فلسطين بتتضرب واحنا احياء النهارده العراق راحت واحنا احياء ينقص الدين وانا حي بتعجب لما بلاقي في الهجره بنت ابو بكر كانت بتودي الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام وعمرو بن فهيره مولى ابو بكر كان بيداري أق- اثار اقدامها بالغنم غنم ابو بكر اشتغلت في الدعوه الى الله طب احنا يا اخواننا اشتغلنا في الدعوه الى الله التضحيات القرآن خلاهم أبطال طب احنا عايزين نبقى أبطال يبقى القرآن لما تعيش الليلة مع صورة من صور كتاب ربنا لما تتصاحبي الليلة تصحبي الليلة صورة أي صورة صورة القصص صورة الرعد صورة الأنبياء صورة الكهف صورة الروم أي صورة من كتاب ربنا وتعيشي بقلبك معاها ياه أنت قاعدة تطلعي تطلعي تطلعي القرآن ده يا إخوانا بيقلب حياة أي إنسان خمس آيات من أول سورة اقرأ خلوا النبي يسيب الغار ويسيب التجارة ويسيب الدنيا ويتفرغ للدعوة خلوا خديجة تتحول من سيدة أعمال في مكة إلى وزيرة في الدعوة إلى الله للنبي عليه الصلاة والسلام خلوا ورقة بن نوفل الراجل اللي كبر واتعمى وخلاص بيقول يا ليتني كنت جزعا يا ريتني ارجع شاب ليه يا ليتني كنت فيها جزعة يا ليتني كنت حيا اذ يخرجك قومك اعظم لذة في الوجود التضحية في سبيل الله سمع خمس آيات قال انا عايز اضحي بعمري يا ريتني كنت لسه شباب عشان اضحي بعمري عشان الكتاب ده ينتصر عشان القرآن ده ينتشر في الكرة الارضية عايزين نضحي بعمرنا عشان القرآن ده ينتشر في الكرة الارضية عشان العالم اللي محتاج القرآن وعطشان للقرآن ربنا ما اداناش يا اخوانا ناقة زي ناقة صالح ربنا ما اداناش عصاية بتشق البحر الاحمر نصين زي موسى ربنا ادانا قرآن بينور القلوب بيشق القلوب بيزلزل القلوب بيصنع ابطال عايزين نستفيد من كتاب ربنا ونعيش مع كتاب ربنا القرآن خريجه مدرسة القرآن ابطال ابطال ابطال في التوبه يا اخوانا يعني ايه ابطال في التوبه بتعجب من نموذج عكرمه بن ابي جهل والواحد يفكر كده ياه لو جبنا عصاة الصحابه مع طائعين النهارده وعملنا مقارنه ما بين عاصي من العصاه ايام الصحابه ما كانوا بيعصوا ربنا مش بشر وما بين الطائعين بقى الملتزمين والاخوه والاخوات النهارده ونقارن ما بين الاثنين عكرمه بن ابي جهل بعد كل الحرب اللي حاربها للنبي عليه الصلاه والسلام يا ترى لما تاب عمل ايه اول قرار خده بعد توبته كل نفقه عهد علي كل نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله لانفقن مثليها في سبيل الله وكل قتال قاتلته في الصد عن سبيل الله لاقاتلن مثليه في سبيل الله ايه ده ده اول قرار ده اولك يا عكرمه يا ابن ابي جهل ده البدايه ابن كثير بيقول ما علمنا عليه ذنبا منذ اسلم مين فينا اللي تاب التوبه دي اصلا عكرمه بن ابي جهل يوم اليرموك لما لقى المع... اليرموك دي معركه من معارك الاسلام الفاصله لما لقى المعركه بتشتد عمل ايه كسر جراب السيف يعني ايه يعني كسر المكان اللي السيف بيتدخل بيدخل فيه يعني خلاص ما اقعدش في دخل السيف ده يعني خلاص انا مش راجع الدنيا دي تاني يعني خلاص السيف ده هيرفع لحد ما القى الله لما المعركه اشتد وطصها قال من يبايع على الموت 400 واحد من المسلمين بيعوه على الموت ساعتها خالد بن الوليد خاف عليه ما هم يعني اصدقاء عمر خاف عليه قال له يا خالد اقاتل رسول الله كثيرا ثم افر اليوم تخيلوا خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل اللي كانوا حاملي اللواءات في احد هم النهارده حوالي حاملي لواءات الاسلام عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه يقاتل لحد ما يصاب ويتاخد على خيمه الجرحى وعايزين يسقوا شربه ميه يلاقي الجارح اللي جنبه عطشان يؤثروا بيها ما اناش عايز حاجه من الدنيا بعد القران وبعد الاسلام ما اناش عايز حاجه ولو كانت شربه الميه مين فينا يقدر يتوب التوبه دي مين فينا يقدر يتغير التغيير ده يا اخوانا ادي الطائعين والملتزمين والملتزمات هم فين من عصاة الصحابة لما تابوا الغامدية لما وقعت في الزنا وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له طهرني يا رسول الله الرسول يقول لها لعلها حبلى شوف الاول حامل خلاص تسع شهور تيجي له بعد تسع شهور والطفل على ايديها طب ابنك ما هزش قلبك ابنك ما حركش عواطفك ابنك ما خليكيش تتمسكي بالدنيا وانه لحب الخير لشديد لا شديد شفت لما واحد بيتشد المغناطيس حاجة تتشد المغناطيس مشدود مش قادر البني ادم قلبه مشدود للدنيا زي الحاجة اللي مشدودة المغناطيس اول ما يشوف الكراسي او الفلوس يتشد انه لحب الخير لشديد ما هوش قادر هي شافت ابنها طهرني يا رسول الله حرقه الذنب تسع شهور ما نامتش ما بردتش ولا يوم يا رسول الله طيب افطميه ده ولد لسه عايز يتفطم سنتين وترجع له تاني طهرني يا رسول الله حرقه الذنب ثلاث سنين ما بردتش ما بردتش ايه يا اخوانا ده مين فينا يعرف يتوب التوبه دي النهارده مين فينا بيعصي ربنا وحرقه الذنب جواه بالمنظر ده مين فينا يا اخوانا الماعز لما وقع في الزنا يعني سبحان الله وجاي للنبي عليه الصلاه والسلام واقام عليه الحد فواحد من الصحابه يعني بيشتم ماعز النبي قال له لقد تاب توبه لو وزعت على اهل المدينه لوسعتهم ايه ده لو وزعت على ايه لو النبي كان قال على اهل الكره الارضيه اسهل من ان يتقال على اهل المدينه ده المدينه دي اللي فيها المهاجرين والانصار يا رسول الله رضي الله عنهم جميعا يعني المدينه دي دلوقتي فيها اطهر خلق الله التوبه بتاعته لو اتوزعت على الصحابه توسعهم وتزيد عليهم كمان ده ده واحد كان عاصي فين يا اخوانا يا ريت فين الطائعين بتوعنا يوصلوا للمشاعر العظيمه اللي العصاه ايام النبي عليه الصلاه والسلام وصلوا لها فين هذه المقامات العاليه القرآن صنع أبطال في التضحية صنع أبطال في التوبة صنع أبطال صنع أبطال في المجاهدة يا أخوانا المجاهدة يعني المجاهدة دي يعني الواحد بيتخيل إن الصحابة جاهدوا مع النبي ثلاث مراحل كل مرحلة فيهم الجهاد كان شكل غير التاني أول مرحلة يوم ما مشوا ورا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يوم ما اتبعوه يوم ما قلوبهم اتحركت واتفتحت بالقرآن أول مجاهد كان جهاد التعذيب الرهيب اللي هم فيه انا عايزك تتخيل كده خب خبيب خب خباب رضي الله عنه لما كان عند ام انمار بيصنع سيوف انت متخيل مكان صناعه السيوف ده ايه ده لما هيعذبوه في المكان ده هيعذبوه بايه ده كان يجي يصلي تجيب السيف تحميه لحد ما يحمر تضعه على راسه وهو بيصلي يطلع دخان ويسقط مخشيا عليه لما ما عرفوش يعملوا حاجه في الاخر حفروا له حفره نيموه على ظهره الشحم بتاع ظهره والعضلات بتاعه ظهره ذابت من النار اللي وضع عليه ظهره ايه التعذيب ده بلال كانوا يجيبوه ينيموه الاول في حر الصحراء وما ادراكم ما حر مكه تخيل بقى ده حر مكه في العمار ومرح مكه في الصحراء ينيموه لحد ما جلده يلتهب بعد كده يربطوا رجليه في حصان او دبه ويجروا بيها فيبدأ جلده يكحت على الرمل انا عايزك تتخيل كده صبعك يعني مثلا ايه على شمعة من النار شوف بقى بعد الالتهاب وتقوم كحته على اسفلت شوف هيبقى شكله ايه تخيل يعني ام شريك رضي الله عنها لما كانوا يجيبوها يعذبوها في الصحراء يشربوها عسل ويسيبوها ثلاث ايام من غير ميه إيه لبيبه جاريه بني المؤمل اللي كان عمر بن الخطاب ما كانش بيملكها بس يعني عمر بن الخطاب كان يجيب الصوت ويفضل يجلد فيها لحد ما ايده تقف سبحان الله فيقول لها ما تركتك الا ملاله انا يعني بس زهقت من تعذيبك تقول له ما صرفك عني الا الله عمر بن الخطاب كان له جاريه اسمها زنيره كانوا يجيبوا مكاوي الحديد يقربوها من عينيها لحد ما عميت ورد الله بصرها بقدره الملك سبحانه وتعالى جهاد انهم يستحملوا التعذيب بعد كده المرحله الثانيه من الجهاد جهاد يا اخوانا اللف في البلاد ده ده نوع تاني من انواع الجهاد ان هم في مكه يطلعوا على الحبشه يروحوا الحبشه يرجعوا من الحبشه يتحبسوا ثلاث سنين في شعب ابي طالب يقعدوا ثلاث سنين في شعب ابي طالب ياكلوا ورق شجر يخرجوا منه يطلعوا على المدينه يطلعوا على المدينه ايه ده كنت بسمع صورة الغاشية من يومين كده يا افتكرت المرحلة دي مرحلة الشعب ابن ابي طالب مرحلة شعب ابي طالب ما المرحلة ديت نزل فيها صورة الغاشية نازلة في عام الحزن يعني في هذه التوقيتات قلت سبحان الله ده صورة نازلة للي دخلوا المعتقلات زي معتقل شعب ابي طالب كده لما كانوا عاملين زي ما امريكا عاملة مع 3.5 مليون مسلم في الصومال دلوقتي عاملة عليهم كردون عسكري ممنوع المعونات تدخل لهم دول لازم يموتوا من الجوع لان دول عايزين يطبقوا الشريعة سبحان الله تخيلت كده والصحابه في معتقل شعب ابي طالب ومناعين ان الاكل يدخل لهم وعايزين اباده جماعيه ليهم تخيلت اخواننا اللي كانوا في المعتقلات قلت سبحان الله شوف ربنا بيقول لهم ايه وجوه يومئذ ناعمه يا بعد التعذيب والكهرباء والصياد وبعد ما الجلد تخن من النوم على الاسفلت والبلاط ربنا بيقول لهم وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه بعد ما كان ألف مره بيفكروا انهم يرجعوا بعد ما ألف مره فكروا مش هنقدر نستحمل احنا لينا عذرنا عند ربنا خلاص نسيب الطريق ده بقى مش قادرين ولكن سبته يومها يقولوا الحمد لله ان احنا ثبتنا لسعيها راضيه في جنات عاليه بعد ما كانوا في في حبس وزنازين تحت الارض ما حدش يعرف عنهم حاجه بقوا بيتفرجوا من شرفات القصور على انهار الجنه لا تسمعوا فيها لاغية بعد ما كان الطريق كله متعطل عليهم بيلغى عليهم والغوا فيه ما هماش عارفين يوصلوا لربنا النهاردة مشدودين والنهاردة متعذبين وبكرة متبهدلين وبعده متشردين مش عارفين يستقروا في عبادة ولا يستقروا في طاعة تخيلوا النهاردة لا تسمعوا فيها لاغية ما فيش حاجة معطلاهم عن النعيم ولا عن تسبيح ربنا سبحانه وتعالى فيها عين جارية بعد ما كان مفيش مية فيها عين جارية زي أعمالهم ما كانت جارية وزي ما صبروا واستمروا فيها سرر مرفوعة زي ما قعد 10 20 سنة محبوس ما شافش مراته ولا مراته شافته النهاردة مع زوجته على سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ده زي القعدات الفندقية كده الكنزات والعصاير والكوبايات مستنية اللي هيجي يقعد تخيلوا يا اخوانا بعد الحبسه وبعد الضيق وبعد ما في مكان واحد النهارده يتجولوا في الجنه زي ما هم عايزين ما بين قعدات الاكواب الموضوعه وقعدات الزرابيه المبثوثه وقعدات كل دي اوصاف قعدات في اماكن مختلفه من الجنه ياه ده تاني جهاد جهدوه جهاد اللف في البلاد بعد كده دخلوا في ثالث نوع من انواع الجهاد وهو جهاد القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسع سنين 30 غزو مع النبي 100 سريه يعني 130 معركه في تسع سنين مين اللي يتحمل كده مين الشعب اللي يتحمل كده وبعد كده لما مات النبي عليه الصلاه والسلام ما ناموش وبطلوا جهاد بعد موت النبي كملوا قبر ابو الدرداء عند تركيا قبر ام حرام بنت ملحان عند قبرص قبر عباده بن الصامت في فلسطين قبر معاذ بن جبل في الشام ايه اللي فرقهم عشان القتال والجهاد ونشر الدين في سبيل سبيل الله مفيش يوم خدوا اجازه مرضي علي بن ابي طالب في غزوه خيبر كان نايم في الارض من عينيه تخيلوا الم العين اللي ينيم الجسم في الارض وقال في البخاري انا اتخلف عن رسول الله شالوه راح خيبر متشال وهو اللي ربنا فتح على ايديه مش بالقوه ده بقوه الايمان واليقين مفيش مره اجازه تحسين دخل ابو هريره بيقع من الجوع يسرع من الجوع ومفيش مره يقول للنبي اجازه شهرين يا رسول الله مفيش اجازه اجازه عارضه حنظله الهانيمون في شهر العسل والجهاد جه ما قالش يا رسول الله طب اسبوع اجازه ده انا في شهر العسل واستحملوا مع النبي عليه الصلاه والسلام خريجو مدرسة القرآن أنا مش بتكلم عن خريجي جامعة هارفارد مش بتكلم على خريجي أكسفورد مش بتكلم على الحاصلين على زمالة الكلية الملكية في بريطانيا مش بتكلم على اللي واخدين البورد أنا مش بك... أنا بتكلم يا إخوانا على خريجي أعظم جامعة في العالم خريجي مدرسة القرآن بتكلم عن الناس اللي اتربت على القرآن ده هو اللي اتربت على آياته اللي اتربت على البكاء من آياته أبو طلحة حاطط را- راسه على رجل مراته أم سليم بيعيط بتبكي ليه قال لها ذكرت قول ال- قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية الصراط كلنا هنعدي من على فوق جهنم من على الصراط آية عملت فيه إيه آية تانية خلته يجيب البيروحاء حتة أرض في وش المسجد النبوي ومكان الأوبروي الوقت ولا الهيلتون ولا الشيراتون في المدينة المنورة في أر- أسعار فلكية وتبرع بيها الأرحام عشان قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون القرآن عمل فيهم كده القرآن غيرهم كده القرآن قلبهم كده ايه ده لما بشوف الفضيل بن عياض امام امام كان حرامي سارق ده ده كتب التاريخ والسيره بتقول ان هو كان سارق السارق ده يا اخوانا بيعمل اي حاجه ده واحد هينط على بيته وهياخد حاجات وهيخرج السارق ده في نفسيته في التعامل معاه بيعمل اي حاجه تخيلوا هو بيقفز من على سور يسمع واحد بيصلي قيام ليل بصوت خاشع كله نور ما هو ده بقى وفي لساني نورا بقى بصوت خاشع وهو بيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال أنا يا رب وتحول إلى الفضول بن عياض من سارق لإمام ده بالقرآن بآية بآية شوفوا آية ممكن تعمل فينا إيه آية واحدة خلت الصحراء بقوا أولياء لله خمس آيات قلبوا المجتمع المكي في أول البعثة أمال آية لو آية واحدة دخلت قلبك لو آية واحدة عمر بن الخطاب من اعظم قصص الاسلام عمر بن الخطاب ده يا اخوانا قبل ما يسلم كان جبار في مكه قبل ما يسلم كان الصحابه بيترعبوا منه عمر بن الخطاب ده الحسن البصري بيقول يؤتى بالاسلام يوم القيامه فيقول يا رب هذا هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى اذا جيء بعمر عمر ده حاجه بقى لوحدها كده قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر عمر ده لما اسلم يا اخوانا كان قبل كده بيحاولوا يخنقوا النبي في الكعبه عمر لما اسلم راحوا للنبي ان شئت ملكا ملكناك ان شئت نساء زو ايه ده, ده ايه المعامله الغريبه دي ده بعد ما اسلم عمر بعد ما اسلم عمر الصحابه بقوا يقدروا يصلوا في الكعبه بعد ما كانش حد منهم يقدر يقرب من الكعبه اس- بعد ما اسلم عمر عمر اسلم ما بين هجره الحبشه الاولى والثانيه الاولى كان 12 صحابي مهاجرين الثانيه 90 يعني شوفوا الاسلام تضاعف كم مره بعد اسلام عمر عمر اسلم في فتره التعذيب الجهري يعني فتره رهيبه عمر اسلم ازاي النموذج الرهيب ده اسلم ازاي كان اسلام عمر فتحه على في الاسلام عمر اسلم ازاي اول حاجه زلزله قلب عمر لما جت هجره الحبشه الاولى ولقى صحابيه مهاجره فبيقول لها ماذا تفعلين قالت لقد اذيتمونا وطردتمونا وانا ذاهبون هنروح الحبشه او خارجين بره مكه يعني فعمر بن الخطاب قلبه رق كده ايه ده هو يعني إيه إيه يعني عقيدتهم لدرجه انهم يضحوا ببلادهم واوطانهم عشان العقيده دي فقال لها صاحبك الله يا اختاه فهي شافت في وشه رقه فراحت قالت لجوزها قال لها أتطمعين في إسلام عمر والله لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر لا يمكن عمر عمر اللي بيمسك الصوت ويفضل يهري ظهر جريد بني المؤمل لحد ما هيموتها عمر اللي بيمسك مكاوي الحديد يعمي زنيرة بيها عمر بن الخطاب اللي بيربط أخته وأخوه أحسن يكونوا بيفكروا في الإسلام عمر بن الخطاب اللي بيمسك السيف عايز يروح يقتل النبي عمر بتفكر انه يسلم مش ممكن الخطوه الثانيه ولكن اثرت في قلب عمر الحاجه الثانيه ليله ربنا رتبها لعمر بن الخطاب وياما الواحد شاف قصص عجيبه من دي يا اخوانا لتوبه ناس كانوا فتح في الاسلام في الالتزام عمر بن الخطاب رايح يسهر سهره خمور بقى مع اصحابه راح ما لقاش ولا واحد ما راحوا فين راح لبتاع الخمور نفسه يشتري ويشرب لوحده ما لقاهوش قال له الليله دي مالها كده يطلع على الكعبه يطوف بقى وخلاص راح لقى النبي عليه الصلاه والسلام قاعد يصلي عند الكعبه استخبى من ورا ستاره الكعبه وبدا يسمع النبي عليه الصلاه والسلام سمع سوره الحقه سوره الحقه يا جماعه اما من اوتي كتابه بيمينه وبشماله ويا ليتني لم اوت كتابي ايات زلزله قلبه فقال ايه ده الكلام ده شعر فسمعت رسول الله يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال يبقى كاهن فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بيقول فوقع الإسلام في قلبي كل موقع بدأ يتهز سمع آيات صورة الحق يا جماعة بس لسه ما خدش القرار مرة من المرات ماشي واحد قال له انظر إلى أهلك روح شوف فاطمة أختك ده أسلمت جري عمر ودخل على فاطمه كان خباب بيعلمها هي وجوزها ايات من القران خباب عرف ان عمر جاي استخبى استخبى تحت الفراش عمر بن الخطاب دخل لقى صحيفه من القران لطم فاطمه فشجلها راسها بطعها يعني مثلا سبع ثمان غرز كده ولا 10 غرز شجلها راسها فلما شاف منظر الدم عمر بن الخطاب كان شديد بس لما يشوف حاجة يرق لها قلبه قلبه يرق جدا فصابت عليه أخته فقال لها هات الصحيفة أقرأ ما فيها يعني بي بي بيعوضها يعني قالت له أنت مشرك لا تمس القرآن إلا خلاص لما تسلم تمس القرآن إيه ده ده هي في المنظر ده وانا جايب لها 10 غرز ولا حاجه ودمها سايل وخايفه على القران ايه القران ده طب اقرئي ما في القران فلما قرات عليه اوائل سوره طه فقلبه طار من ال- الكلام عن جلال ربنا في اول سوره طه خباب لما لقى كده قام طالع بقى من تحت الفراش ايه ده خباب خباب اللي لسه كان بيتكوي بالحديد خباب اللي لسه كوين له ظهره بالحديد انت لسه هو ايه ده القران عمل فيكوا ايه القران اداكوا طاقه جو- قد كده ازاي انتوا ايه الثبات اللي انتوا فيه اللي مفيش جبال تقدر تستحمله ده خباب قال له ايه قال له والله يا عمر اني لارجو ان تنالك دعوه رسول الله ايه دعوه رسول الله لقد قال اللهم اعز الاسلام باحد العمرين انا انا رايح اقتله وهو بيدعي لي واسلم عمر بن الخطاب بتأثير آيات من سورة الحقة وآيات من أول سورة طه القرآن يا إخوانا القرآن شوفوا اللي عمل كده في قلوب المشركين المش- المشرك ده اللي يعرف نفسية المشرك زي البوذيين الوقت المشرك ده أسهل حاجتين يعملهم في حياته القتل والزنا والعياذ بالله شخصيات بشعة اللي بيسجد لوثن ده شخصية بشعة شوفوا القرآن حولهم لإيه طب احنا القرآن ممكن يعمل فينا ايه القرآن جبير بن مطعم لما كان مشرك وراح المدينة فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي بسورة الطور فبيقول فلما سمعها كاد قلبي أن يطير مين فينا الليلة قلبه يطير من كلام ربنا مين فينا مين فينا الليلة ممكن يعيش المعنى الرهيب ده يا اخوانا ربنا نزل اقرأ قبل قوم الليل وقوم فانذر نزل اقرا باسم ربك اقرا القران قبل قوم الليل وقوم فانذر لان لما هتقرا قلبك هيتشحن لما هيتقال لك قوم الليل هتقوم لما هيتقال لك قوم ادعو هتدعو الاول شحن القلوب بالقران خريجه مدرسة القرآن هو ده الموضوع اللي احنا النهاردة بنحاول نتجول معاه خريجه مدرسة القرآن اللي, اللي القرآن غير كل حاجة في حياتهم خلاهم أبطال أبطال في نصرة الدين أبطال في نصرة الإسلام تخيل عمر بن الخطاب مؤسس إمبراطورية الإسلام عمل نقلة نوعية من أول يوم أسلم فيه بالقرآن تخيلوا مصعب بن عمير الشاب الجميل اللي راكب العربية الرولز رويس واللي معاه مفاتيح شقة يعني في أقوى وأجمل موقع في في البلد اللي هو فيها واللي اي حد يتمنى انه يكلمه او انها تكلمه و... عو- يعني مصعب يا اخوانا شاب تخيلوا منظره ايه دلوقتي مصعب بن عمير ده لما اسلم امه كانت بتحط له طبق الحلويات جنبه عشان يصحى على الحلويات ياكلها بقت منعاه من الاكل وحبسته بعد ما اسلم لحد ما جاله مرض جلدي جلده اتقشر ولكن نور القران دخل قلبه كان جواه ثبات الجبال تتزلزل وقلبه ما يتزلزلش النبي بعد كده بعته في هجره الحبشه يروح يجي من هجره الحبشه النبي يبعته في اخطر مهمه في تاريخ الاسلام في الوقت ده يبعته المدينه المنوره وهي كلها لسه مشركين مطلوب انه يدعو الى الله لو الدعوه اتفتحت على ايد مصحف في المدينه هيبقى تحول في تاريخ الاسلام في الارض يروح هناك ربنا يفتح على ايده قلوب المدينه كلها يرجع للنبي النبي فرحان بمصعب رضي الله عنه انت هتفرح قلب النبي بايه انت هتفرحي قلب النبي بايه عليه الصلاه والسلام مصعب بن عمير بعد كده في اللحظه الاخيره هو سايب مكه واخر مره هيسيب مكه ومش هيرجع لها تاني راح لامه يدعوها للاسلام خلاص ده هيهاجر انتهت ده دوله تانية هتقوم مش راجع البلد دي تاني تقول له أأتبع دينك ويزري الناس بي أنا يبقى منظري قدام الناس إيه لا حول ولا قوة إلا بالله زي الشباب الوقت اللي خايفين يلتزموا هيبقى منظري إيه واللي خايفة إنها تلبس حجاب أمهات المؤمنين لا أصل أنا من طبقة اجتماعية معينة هيبقى منظري إيه أم مصعب بتقول له أيزري بي الناس لا لا لا لا لا يمكن يهاجر مصعب والنبي يمسكوا الرايه في المعارك اللي بيدخلها ويمسكوا الرايه في احد يمسك الرايه بايد والسيف اللي بيدافع بيه عن الاسلام وعن النبي عليه الصلاه والسلام في ايد لما تقطع الايد ايد من ايدين مصعب انا عايزك تتخيل ايد اتقطعت ما عادش غير ايد واحده يا يمسك بيها الرايه يا يمسك بيها السيف لو انت مكانه هتمسك ايه يا مصعب امسك السيف رقبتك هتطير يا مصعب لا الرايه لا يمكن تقع انا همسك الرايه مش همسك السيف يمسك الرايه بالايد السليمه المتبقيه يقطعوا له الايد اللي فيها الرايه يا مصعب اجري يا مصعب يا مصعب انت لسه حي على الاقل خسرت ايدين بس مش مشكله يا مصعب مراتك مستنياك يا مصعب انت لسه شاب صغير يا مصعب فر من المكان اللي انت فيه خلاص ما عادش ليك ايدين تحارب بيها ولا ليك اي حاجه تقاتل بيها ولا معاك سيف ولا تحت منك فرس زي ما بيقولوا ولكن يحط الرايه على رقبته ايه يا اخوانا ده ايه يا اخوانا المعاني دي اتزرعت ازاي الناس دي اتربت ازاي البطولات دي اتعملت ازاي الواحد لا يجد تفسير لهذه البطولات غير لما بيقوم فاتح المصحف في بالليل ويقعد يقرا يا هو ده اللي بيطلع ده هو ده اللي بيخرج ده المعاني المهوله اللي تخليك مش قاعد ما عدتش طايق الدنيا يا رب انا عايز الجنه اللي انت بتتكلم عنها يا رب سبحانك ما انتش قادر يا رب انا عايز انجو من العذاب ده باي ثمن في ايات العذاب يا رب انا عايز انا عايز اعمل حاجه من اللي عملها ال... ال... ال- من اللي عملها الابطال بتوع قصص الانبياء واتباع الانبياء دول يا رب وانا بقرا آه، في اذ جاءها المرسلون في قصة مؤمن آل ياسين أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فسبحان الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها إذ جاء هم اللي راحوا هم اللي نزلوا وهم اللي راحوا للناس ما استنوش إن الناس تجي لهم ولا تتفرج عليهم أنا بتخيل مؤمن آل ياسين وهم بيقولوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم هنقطعكم حيلة هنقتلكم سامع الكلام ونازل إيه ده ايه المعاني دي ايه المعاني والله يا اخوانا الواحد بيقرا ايات قلبه بيذوب فيها امبارح كنت بقرا وسيدنا عيسى واقف بين ايدين ربنا يوم القيامه وربنا استدعاء لسيدنا عيسى يا عيسى ابن مريم يا نهار ابيض ده انت قلبك هيتخلع وانت بتقراها امال عيسى ابن مريم يوم القيامه لما ربنا سبحانه وتعالى استدعاء للعرض على الله امام مليارات النصارى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس انت اللي قلت لكل دول اتخذوني وامي الهين من دون الله انا مش مط... يعني يا ترى رد عيسى ابن مريم هيبقى ايه يا اخوانا اول حاجه قالها قبل ما يرد عن نفسه في الموقف المرعب المهول بتاع يوم القيامه ده قبل ما يرد عن نفسه يرد عن ربنا قبل ما يقول يا رب انا بريء اول كلمه قال سبحانك يا رب انت اعظم من الكلام ده يا رب ده طب رد عن نفسك قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق انا يا رب أد... انت يا رب الاله وانت العظيم وانت يا رب ذو الجلال وانت يا, يا عيسى ابن مريم انت دلوقتي مت... انت دلوقتي بتسال سؤال رد عن نفسك بيرد عن ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده يقوم راضد عن نفسه سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت يا رب انا لو كنت قلت كده انت كنت علمت هذا الكلام يا رب انا ما قلتش كده بيرد عن نفسه بعد ربنا الاول وبعد كده يتحول يوم القيامة إلى مناجاة عيسى ابن مريم بيناجي الله عيسى ابن مريم في وسط القيامة بيقول له تعلم ما في نفسي يا رب انت تعلم انا كل من جوايا بيحبك قد ايه يا رب انت تعلم كل ذرة في كياني عايزة تضحي بعمرها عشانك قد ايه يا رب انت تعلم اللي في نفسي تجاهك تعلم انت غالي عندي اغلى من روحي وحياتي قد ايه ولا أعلم ما في نفسك يا رب أنت بتحبني يا رب يا رب أنت راضي عني يا رب يا رب أنت غافر لي يا رب إيه يا أخوانا ده إيه ده كل هذا الحب كل هذه المشاعر المهولة الرهيبة إيه المشاعر دي الواحد لما بيشوف امرأة عمران يا أخوانا وهي بتناجي ربنا وبتقول له رب إني نظرت لك ما في بطني محررة ليك يا رب ليك ليك كل حياته وعمره فتقبل مني ياه انا بقول انا لو مكانها ما كنتش قلت فتقبل مني ليه بتقول له يا رب انا بديك اغلى حاجه في حياتي انا بديك اكتر حاجه محتاجاها في حياتي انا بديك ضنايا انا بديك انا يا رب جوزي مات وانا سني كبر وما عادش ليا في الدنيا غير اللي في بطني ده اهو دينك محتاجه وانا محتاجاه انا هديه لدينك انا يا رب هدي اغلى حاجه بملكها في الدنيا كلها ليك انت مش لي انا انا لو انا مكانها يا اخوانا ما كنتش قلت اني نظرت لك فتقبل مني كنت قلت فلا تضيعني يا رب انا بديك اللي انا محتاجه ما تضيعنيش بقى يا رب تكفيني هي واثقه ان ربنا مش هيسيبها امال انت كل قضيتك ايه انا كل قضيتي انا العمل ده هيقربني منك قد ايه فتقبل مني ايه ده ايه الايمانيات دي اللي اتربوا في المدرسه دي ما يضحيش برقبته ما يضحيش بحياته اللي اتربى على المعاني دي يا اخوانا المعاني المهوله دي المعاني اللي تزلزل القلوب دي امبارح بقرا في سوره مريم نفسي ان انا اشرح سوره مريم باذن الله قبل كده مره اتكلمت عنها على خمس ست ايات فيها ان احنا نجيبها ونشرحها وهي ربنا بيقول واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا تتفرج على مشاهد الشروق وعلى عظمه خلق الله فاتخذت من دونهم حجابا قلت يا رب هي عايزه تحجب ايه عن الناس ما هو حجاب ده عايزه حاجه تتحجب المؤمن في خلوته المؤمن في خلوته يا اخوانا عايز يبكي عايز يستغيث عايز يناجي عايز راسه تبقى في الارض يمرغها في الارض في السجود بين ايدين ربنا عايزه تخبي ايه عن الناس يا مريم ايه السر اللي بينك وبين ربك ومولاكي ايه المناجاه اللي مش عايزه حد يسمعها غير ربك ومولاكي المعاني دي اللي اتربى عليها هيطلع ايه خريجوا مدرسه القران اللي اتربوا على معاني قصص الانبياء اللي اتربوا على اللي اتربوا على مشهد سيدنا داوود عليه الصلاة والسلام وهو قاعد يسبح من الفجر للمغرب والجبال بتسبح معاه والطيور بتسبح معاه اللي اتربوا على المشاهد دي هيطلعوا ايه اللي اتربى على مشهد سيدنا يوسف وقعد عشر سنين في السجن يسبح ويعبد وفي الاخر الملك يبعت له يقول للرسول ارجع الى ربك هيطلع ايه اللي اتربى على سيدنا ابراهيم وهو واقف في وش قومه غلام وحيد وبيقول لهم اي الفريقين احق بالامن فريقين مين يا ابراهيم ده انت فرد انا معايا ملائكه السماوات انا معايا ربنا ومولاي اللي لا يمكن يسيبني ولا يمكن يتخلى عني اي الفريقين احق بالامن اللي اتربى على كده هيطلع ايه اللي اتربى على اذ جاءها المرسلون نزلوا للناس وكلموا الناس وهم مهددين بالقتل ايه يعني مهددين بالقتل ايه القضيه يعني مؤمن ال ياسين قيل ادخل الجنه بقول يا رب ده لو كان مات من ساعتين وهو جوه الصومعه بتاعته لا كانت ابواب الجنه اتفتحت له بالمنظر ده ولا كان خليت ذكره في القران بالمنظر ده لما نزل خد الثواب ده طب وايه يعني ما اموت وانا بدعو الى الله طب وايه يعني بقى اما حياتي تزهق وانا بدعو الى الله طب فعلا يبقى حرام ابن ملحان له حق لما اتطعن وهو بيدعو الى الله قعد ياخد الدم وينصره ويقول فزت ورب الكعبه ليه متربي على قصه مؤمن ال ياسين عارف يعني ايه ثواب اللي يموت في سبيل الله واللي يضحي بعمره في سبيل الله سبحانه وتعالى خريجوا مدرسه القران يعني المدرسه دي خرجت كتير قوي يا اخوانا لائحه الشرف بتاعتها عظيمه لائحه الشرف بتاعتها مش عشرة اوائل ولا ولا ده لائحه شرف بهرت البشريه كلها ومفيش جيل في البشريه زيها سلمان الفارسي وهو بيقرر ان يسيب ابوه او ويسيب بلده ويروح يدور على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ويروح يدور على حد يوصله لربنا ويروح يدور على الاسلام يا يا, يا سلمان يا سلمان ده انت ابوك مليونير وعنده ضيعات طب استنى حتى يا خما اما استنى ما تاخدش شويه فلوس انا عايز ربنا يا سلمان ده انت بقيت خادم النار يعني انت ليك مستقبل ديني باهر انا عايز ربنا يا سلمان ده انت من المجوس الزنا حلال والموبقات حلال والفواحش حلال والخمور حلال عيش شبابك انا عايز ربنا يا سلمان ابوك بيحبك وامك بتحبك واخواتك بيحبوك يا سلمان انا عايز ربنا يا سلمان ما انتش عايز تتفرج على تصفيات ال reality TV بتاعه ال Star Academy انا عايز ربنا ويمشي لوحده ويربط مستقبله بمستقبل الاسلام ويعيش عشان ربنا لوحده سبحانه وتعالى عشان ربنا ويمشي وحيد في الارض لحد ما ربنا يوصله للمدينه المنوره على راس نخله يسمع ان في نبي بعث في المدينه تاخذ الرعشه ماذا تقول سيده كان يهودي نهره انت بتقول ايه يا رب انا لفيت في الارض عشان اوصل لك تجيبني البلد اللي نبيك فيها ورسولك فيها ويتربى سلمان على كتاب ربنا ويبقى بطل من ابطال الاسلام وبطل من ابطال القران وخريج من خريجي مدرسه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بقى لنا دقائق في هذه الحلقه حلقه خريجي مدرسه محمد في القرآن حياتي حياتي كل كلمة منه حياة كل كلمة منه روح ربنا ادى للنبي القرآن ده وبس هو ده اللي هينور لك الدنيا كلها هو ده اللي هيفتح قلوب العالم يا محمد بن عبد الله هو ده اللي هيحول أمتك لعباد وعابدات وعلماء وعالمات ودعاء ودعيات ومجاهدين ومجاهدات هو ده اللي هينور الدنيا هو ده اللي هيخليكم توصلوا للفردوس الاعلى هو ده هو ده يا اخوانا لما بنشوف في التلفزيون واحد شال 300 كيلو حديد ما بنقومش نازلين بقى جايبين 300 كيلو وشايلينهم لا الراجل ده اتدرب الاول اتدرب في مدرسه آه، حمل اثقال لحد ما وصل للمستوى ده عايزين ندخل المدرسه دي عشان نعمل اللي هم عملوه رضوان الله عليهم اجمعين من اول المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى هنعيش بقى كل مره مع مجموعه من ايات القران احتمال المره الجايه نبدا في صوره من الصور الغاليه على قلب الواحد قوي قوي قوي اللي كل كلمه فيها كانها بتبخ نور في قلب اللي بيتلوها احتمال يعني انا لسه مش عايز يعني هو الذي يسيركم سبحان الله العظيم احنا نسال الله الفتح ونسال الله المدد ونسال الله السداد ولكن قبل يعني ما يعني يعني نترك بعض الليله طبعا ان شاء الله نحاول ايه نحاول نصلي الليله سوره مريم مثلا يا اخوانا مثلا سوره سوره زي سوره مريم كلها نور على نور على نور اي سوره من سور القران العظيم نحاول نرتبط بالقرآن ونصيحة ليكم لو عايزين تثبتوا في قيام الليل خلوا القيام بعد العشاء بعد العشاء اكتر فترة ذهن صافي بعد العشاء اكتر فترة ممكن انك انت تقف فعلا وترتبط انك انت تصلي وبقى اعمل اللي انت عايزه بعد ما تخلص لك ساعة ساعتين انت بقى اللي ربنا يفتح بيه عليك او عليكي نتواصى بالقرآن وبكتاب ربنا قبل ما اسيبكم يعني من حق ال- العاملين لنصرة الإسلام في كل مكان في الأرض على الدعاء إلى الله اللي بيعملوا لدين ربنا من خلال مثلا السياسة او من خلال التنمية او او او معهمش منابر اعلامية زي الدعاء فمن حقهم على الدعاء ان الدعاء يعني يبرزوا الاعمال الناجحة والاعمال القوية والاعمال اللي نسأل الله انها تكون موفقة يعني في منسقية العمل السياسي الاسلامي بعض اخواننا الافاضل ربنا يبارك فيهم نحسبهم آه، كذلك والله حاسبهم عملوا منسقية العمل السياسي الاسلامي ايه المنسقية ديت جهاد صغر من ضمن الصغور زي ما الدعوة صغر جهادي لنصرة الدين الممارسة السياسية ثغر جهاد لنصرة الدين لان دول بيجاهدوا ان الشريعة تتطبق ان شرع الله يطبق عشان كده لازم ندعمهم اخواننا منسقية العمل السياسي الاسلامي عاملين يوم السبت الجاي ان شاء الله عند الجندي المجهول كده في مدينة نصر عاملين اجتماع للاخوة اللي هيتبرعوا بقى مشايخنا بقى زي الشيخ محمد عبد المقصود كده ربنا يبارك فيهم يعني هيبقى اجتماع ان شاء الله طيب وكبير باذن الله عشان الناس اللي هتطوعوا في خدمة المرشحين الإسلاميين في الانتخابات القادمة الانتخابات ديت ركن من أربع أركان في إدارة العملية السياسية عايزين نشتغل صح عشان نشتغل سياسة صح ده للي بيشتغلوا في الصغر السياسي لازم أربع حاجات رقم واحد من الأربع حاجات دول إدارة سليمة للانتخابات باحتراف رقم اتنين خدمة الناس لازم نخدم الناس مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل حزب اسلامي وانا ما بنزلش للناس الكلام ده ما ينفعش لازم اعمل لهم خدمات في دنيتهم لازم يخد... يا اخوانا المرأة قالت لعمر انت احق بالخلافة من عمر لما نزل وخدمها اللي هيخدم الناس هم اللي هيقولوا له انت احق بالخلافة من عمر هو ده اللي عندهم ينفع يحكمهم يبقى تاني حاجة خدمة الناس وبذل الوقت في خدمة الناس والا عايزين سياسة ليه وعايزين مراكز ليه مش عشان نخدم الناس رقم ثلاثة مشاريع تنموية كبيرة قضية البنات اللي شغالة في البغاء ديت يعني اردوغان في تركيا حلها ازاي عمل مشاريع للبنات دول بمرتب اعلى من دخلهم في البغاء سابوا البغاء ما هم عايزين يعيشوا عيشه نظيفه يعني دخلوها مثلا بدافع مادي او كده سابوا البغاء وراحوا في هذه المشاريع يعني يعني ال- ال- ال- المشاركه التنمويه في المجتمع المشاركه التنمويه اخواننا في الاخوان المسلمين عاملين مشروع جميل قوي ان شاء الله باذن الله يعني يعني لعل ربنا يوفقنا كده ونتعاون مع بعض فيه لان الواحد كان نفسه يعمله اللي هو مشروع تزويج الشباب كل اسره ب 6000 جنيه لو راجل اعمال طلع 6000 جنيه يجوز شاب وفتاه وجايبين بقى الحاجات بقى بتاعه الايه الحاجات يعني اقل الاحتياجات مشاريع تنمويه يبقى اذا احتراف في الممارسه الانتخابيه رقم اتنين آه، آه، مشاريع تنموية لتنمية المجتمع والقضاء على المعصية اللي بسبب الاحتياج المادي رقم ثلاثة خدمة الناس النزول للناس وخدمتهم رقم أربعة القوة الإعلامية دي أربع حاجات للي عايز يمارس سياسة فيش حاجة اسمها أنا مسلم انتخبوني لأني مسلم يعني إيه انتخبوني لأني مسلم انتخبوني لأني أح... لأني هخدمكم بالإسلام ولأني هسوسكم بالإسلام مش هننتخب حد ملوش دعوة بالإسلام وفي نفس الوقت مش هنتخب واحد لمجرد إن هو ملتزم لا لأنه بيعمل الحاجات دي من ضمن الأركان الأربعة الممارسة الانتخابية المحترفة منسقية العمل السياسي دول الإسلامي ركزهم في الاحتراف في الانتخابات عشان كده احنا محتاجينهم جدا ومحتاجين ندعمهم جدا الإخوة اللي عايزة بإذن الله سبحانه وتعالى تشارك في هذا الثغر يعني انا بدعوهم ان هم يشاركوا اخواننا لان المعركه ال- الانتخابيه جايه يا اخواننا خلاص هي مع- يعني مساله اسابيع آه، ال- ال- آه، صفحه الفيسبوك بتاعتي ان شاء الله هي اللي هيبقى عليها اي ارقام مشاريع هنتكلم عنها صفحه الفيسبوك بتاعتي اللي عليها ارقام منسقيه العمل السياسي الاسلامي www.facebook.com slash طبعا اي حد بيدخل ال- الكمبيوتر عارف ان www.facebook.com slash ده دي الايه ده دي المقدمه وبعد كده دكتور حازم شومان بالانجليزي دكتور D R ها- حازم H A Z E M شومان S H O U M A N يعني انا ما بقولهاش طبعا دعايه انا بقولها لان انا بدعو لاخواني ع- يعني الارقام هتلاقوها مكتوبه ان شاء الله بعد الحلقه على صفحه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى الرسميه على الفيسبوك واي مشروع هقوله بعد كده هيبقى موجود على آه، صفحه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى يعني اتمنى ان احنا ندعم اخواننا واتمنى ان احنا نشاركهم واتمنى ان احنا نشارك كل المؤسسات السياسيه الاسلاميه اخواننا في الاخوان المسلمين ندعمهم حتى لو انت مش اخوان اخواننا في حزب النور ندعمهم بكل قوتنا ليه لان ده مضمار من مضامير الجهاد ده للي عايز يشتغل في الثغر السياسي لنصرة الدين بإذن الله سبحانه وتعالى احنا بالنسبة لنا بقى شغالين في الثغر الدعوي لنصرة الدين بنتكامل فعززنا بثالث كلنا تعزيز لبعض وكلنا بنكمل بعض وكلنا في الآخر جنود زي الصحابة كان فيهم المجاهد الفز زي خالد بن الوليد والعابد الفز زي عبد الله بن عمرو بن العاص والعالم الفز زي ابن عباس والسياسي الفز زي عمرو بن العاص وكانوا كانوا بيتكاملوا يا اخوانا ما فيش حد بيشيل الدين كله وما فيش حد بيمثل الدين كله ربنا يبارك في جهود اخواننا لما بنتكلم عن نشاطات اخواننا ده حقهم علينا وحق كل واحد بيعمل مشروع ناجح لنصرة الدين ان الدعاء اللي معاهم المنابر يعلنوا له يعني دي رسالة لاخواني طبعا في الدعوة الى الله اخواني واحبابي واساتذتي طبعا ربنا يبارك في الجميع كنا مع القرآن حياتي مع خريجي مدرسة القرآن مع الحلقة الاولى من هذه السلسلة يعني باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على قلوبنا في علاقتنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قبورنا بالقرآن اللهم نور الصراط لنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
نور في الظلمات